بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله هل قامت القلوب لله أيها الإخوة الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام فمعنى كلمة قوموا أن تقوموا لله مش إنك أنت تقف على رجليك بس لا أن يقف قلبك قبلك العلم ما استعملك واليقين ما حملك يبقى هي القضية اللي إنك محتاج يقين يحملك يوقفك يوقفك على رجليك يوقف قلبك زي ما قلت لكم ان الرجل الذي اشتكى انا لا استطيع قيام الليل قال انت مكبل كبلتك خطاياك ايها الاخوه اننا بحاجه الاوقات تمر الايام تمر الان هذه هي الحلقه السادسه فات خمس ايام من شعبان وهذا اليوم السادس فتحتاج فعلا ان تقوم أن تدرك هذه الأيام أن تستثمر وتغتنم هذه الأيام ولذلك كانت الوقفة السادسة في استغلال الوقت قومة لحفظ الأوقات أنا لا أحب الاستدلال بمثل هذه الأدلة أو الاستشهاد بها في قول بعضهم أنهم جعلوا في إحدى الدول الغربية في فرنسا تحديدا وزير الوقت وزير الوقت عيب قوي علينا أنا صراحة بغير على ديني أن يسبقنا أحد في عمل هو من أصولنا مسألة حفظ الوقت دي هي من ديننا من ديننا قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ده ربنا جل جلاله ضبط لنا خمس أوقات لو أن الإنسان فهم وتيجي إن شاء الله ال- ال- الدرس الجاي إقامة الصلاة لو الإنسان ضبط نفسه على مقتضى الصلاة يبقى مظبوط زي الساعة الوقت ديننا يهتم جدا بالوقت ديننا يعتبر ان الوقت هو رأ... ان الوقت هو راس مال الانسان الذي يستثمره ويتاجر به مع الله في الاخره في سؤالين عن الوقت لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن السؤالين عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه الوقت وقت العمر ووقت الشباب هذا اشكال اشكال ضخم جدا اشكال كبير جدا في ان إن احنا في الزمن في هذا الزمان العجيب في هذه الايام في السنين العشر الاخيره يتفنن الناس في تضييع الوقت قل لي بالله عليك وعايز واحد من هؤلاء الشباب يجيبني ويرد علي اذا دخلت على النت عشان تدخل على الفيس ولا على غيره آه، آه، آه، يعني ت- تضيع وقت قد ايه هسميها كده تضيع وقت قد ايه ممكن واحد يدخل في خمس دقايق خمس دقايق يخرج مستحيل مستحيل ويقول لك ده اللي بيفتح الواتساب بس حتى ما يكفيش خمس دقايق ده اللي بيعمل النهارده مكالمه تليفون ما بتكفيش خمس دقايق تضييع وهدر للوقت بطريقه عجيبه جدا وبالساعات الطوال فجأة أن أحدهم دخل السرير لينام فتح التليفون عشان ينظر ضاعت ساعة وقاعد يقلب في التليفون وبعد كده ينام ولا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر لا يستطيع أن يقوم الليل أنا أقول لك الوقت الوقت هو العمر قال ابن القيم رحمه الله وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم وهو يمر مر السحاب فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير من حياته صلى الله عليه وسلم وقال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربه ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن في العمل الله جل جلاله أقسم بال- بالوقت في صور عديدة أقسم بالليل والنهار والفجر والضحى والعصر الوقت أيها الإخوة قوموا لله قانتين إذا أردت القيام لله الأمر ده محتاج وقت عايز أقول لك بقى أخي يا من تستعد لرمضان إحنا محتاجين وقت نحتاج إلى وقت لذلك فرغ لله وقتا من سوء الادب مع الله ان تجعل لله الفضل لما افضى ابقى اقرا قران لما افضى ابقى اصلي ركعتين لما افضى ابقى اصوم لما افضى ابقى اقوم لما افضى ابقى اقرا ابقى, أبقى اعمل اسوي لما يفيض فلوس ابقى اتصدق لما اللي بيجعل لله الفضله سيء الادب مع الله لابد ان تقتطع من اعز الاوقات وقتا لذلك آه، كانت من ال- من الحاجات ال- المهمه جدا اللي قلناها في قوه الاراده ان الاشكال مش في العلم والرؤيه الاشكال في العزيمه والبصيره فالانسان اللي قد يعلم ولا يعمل لان ما عندوش عزيمه على العمل قلنا واول مبادئ العزيمه والاراده الاستعداد لتقديم التضحيات ان يكون عندك استعداد ان تضحي وقلنا المطلوب منك اول حاجه انك تضحي بساعه من ساعات النوم ضحي بساعه من ساعات نومك ضحي بخمس دقايق من وقت الاكل ضحي بساعه من وقت التليفون ضحي ضحي بساعات لله جمع الساعات ديك اعمل لله يوميا الساعتين بتوع ربنا جل جلاله ساعة بعد صلاة الفجر وساعة بين المغرب والعشاء ضيف لهم ساعة في جوف الليل قبل أذان الفجر بساعة الثلاث ساعات دول بتوع ربنا دايما لما نكون في عمل نكون في دعوة نكون في آه ويجي واحد انت ما جيتش ليه يقول كان عندي الظروف عايز كلمة عندي الظروف دي تبقى في الوقت بتاع ربنا انا عايز اقابلك بين المغرب والعشاء تقول له انا عندي ظروف في الوقت ده انا عندي ظروف ما اقدرش افرط فيها ابدا اجلس اعتكاف يومي من المغرب للعشاء ده بتاع ربنا احاسب فيها نفسي اليوم عدى ازاي لازم يا جماعه الصبح خلينا نبدا بالصبح الاول الصبح انك تقوم قبل الفجر بساعه هذا الوقت وقت التنزل الالهي يقولوا ايه ان فلان ابن وقته يعني ايه ابن وقته ان انا لما ابقى عارف ان الوقت ده وقت التنزل الالهي يبقى هو ده وقتي في الثلث الاخير من الليل اما ابقى عارف ان يوم الجمعه اخر ساعه قبل المغرب في نهار يوم الجمعه الساعه دي ساعه استجابه الدعاء يبقى الوقت ده اسمه ايه ده وقتي ما فرطش فيه لا تؤثر بحظك من الله احدا ابن وقته ان بناء الاوقات التي يجب ان اكون فيها مع الله ما افرطش فيها ما اديش حد حاجه منها تبقى كلها ليا خلي الكلام ده لما تيجي الصدقه بس عايز اقول لك ايه ان واحد قال لك هي موضوع الفلوس كده طب والله لا اخد نص فلوسي معايا هنبقى نحكي القصه لما نيجي نتكلم عن الصدقه اخد نص فلوسي انا املك النهارده 10000 جنيه خلي 5000 جنيه دول للمصاريف وللدنيا وكده وال 5000 جنيه دول ليا انا اخدهم ليا انا اوديهم الاخره اتصدق بيهم اعمل بيهم مشروع لله هنقول بقى في خير النفقات دلوقتي اطعام الطعام وسقي الماء و ال- ال- الانفاق الانفاق في الصدقات الجاريه بناء المساجد الانفاق على طلبه العلم على الكتب العلم على ال- ال- النفقه ديت دي اللي انا هاخدها معايا ها هتنفعنا انا في الاخره فكذلك الوقت ده مز- ده بتاعي مش هديه لا لعيال ولا لزوجه ولا الاصحاب ولا الوقت ولا النفس ولا الهوى ولا الشهوه ده بتاع الاخره الساعة بتاع جوف الليل الساعة اللي في آخر يوم الجمعة الساعة اللي في أول النهار الساعة اللي في آخر النهار ده وقت ربنا وكتير قلت لك إن ربنا جل جلاله لما خلقك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا فلذلك ربنا لما خلقك قال لك انا ربك قلت له نعم فكتب عليك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ان عليك خمس صلوات في اليوم والليله الساعه كذا الفجر على الساعه أربعة ونص الظهر 12 العصر ثلاثة ونص المغرب ستة وربع العشاء سبعة ونص ربنا كتب عليك ان الوقت ده بتاعه ملكه انت ليه ما تجيش في الوقت ده اللي ربنا اجرك فيه ربنا حجزك فيه ليه وتقول له ربنا مش فاضي ده مش وقتك اصلا مش بتاعك ده ملك لله انت محجوز في الوقت اوقات الصلاه ربنا حجزك ومشهدك من قبل ما تخلق من ساعه ما خلقت من قبل ما تب- تبرأ نسمه ولذلك الانسان في مساله الوقت ان يركز في وقته لله ساعه الصبح تقوم قبل الفجر بساعه تصلي تقرا قران تدعو الله تناجيه عايزين نتعلم نناجيه ازاي نمدحه ونثني عليه سبحانه وتعالى نثني عليه بنعمه تصلي الفجر وتفضل قاعد في مسجدك تقول اذكار الصباح تقرا وردك من القران نص جزء او جزء بعدين تقول المشارطه الكلمات الست نمرة واحد المشارطة اثنين المراقبة ثلاثة المجاهدة أربعة المحاسبة خمسة الثواب ستة العقاب المشارطة إن أنا هشترط على نفسي أقول لنفسي يا نفس أنا هديكي 12 ساعة من ستة لستة اخر النهار عايز استلم منك الجنه هديكي وقت العمر ده 12 ساعه 6 ل 6 ده راس المال واديكي الادوات معاكي عينين واذنين ولسان وايدين وقلب ورجلين انطلقي في الدنيا واديني الجنه دي اسمها المشارطه اشترط على نفسي نفسك قالت لك لا جنه ايه ودايما افتكر الواد قدام الجامعه كنت ماشي بالعربيه فهو الواد بيعدي من قدامي فدخلت عليه كده ايه يا عم الشيخ هتموتنا فقلت له يلا يا عم نموت وندخل الجنه قال لي جنه الجنه قال اهي نفسك هتقول لك كده جنه يا عم جنه ايه اللي بتتكلم عنها كتير عايز اقول لك برضو وتدخل في مساله الوقت يا ترى تحب تموت امتى لو مت دلوقتي تروح الجنة برضو في ال في ال في ال في الجزء الأول ها فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً ها؟ بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة الآية دي بتكلمك بتكلمك أنت الآية دي بتقول لك ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم هو مش قادر يموت دلوقتي مش عايز يموت دلوقتي عشان عارف ايه هو قدم ايه ما يم مش كده انت بتقول كده ان ما ينفعش اموت دلوقتي انا محتاج وقت اتوب طب توب اللهم توب علينا الايه دي بتكلمك انت بما قدمت ايديهم ولتجدنهم احرص الناس على حياه ده انت حريص جدا على انك تفضل عايش كنت لسه بقول له من يومين ثلاثه بقول له كده والله بقول له طب انت حريص على الحياه ليه الحياه ايه اللي احنا عايشينها دي ايه الحلو فيها يخليك حريص على استمرارها تعب كلها الحياه فما اعجب الا من راغب في ازدياد عايزها ليه؟ الشاهد ايه؟ خلينا في موضوعنا موضوع الوقت. مشارطة شرطت عليها اخرج مراقبة مراقب بقى عينك تبص الحرام ها المجاهدة جاهد انك ما تغلطش اخر النهار بين المغرب والعشاء المحاسبة استرجع شريط ال 24 ساعة دول ال 12 ساعة دول فيديو كده قدام عينك خرجت رحت عملت قلت وقف عند كل واحدة تبت تبت تبت نقي أنصحك نصيحة أحسن كنا بنقول هات ورقة بيضة زي دي وقسمها 96 لا أنا هقول لك المرة دي قسمها 48 اليوم 24 ساعة اعمل الورقة دي 48 خانة كل خانة نص ساعة من أربعة ونص لخمسة صلاة الفجر من خمسة لخمسة ونص أذكار وقرآن من خمسة ونص لستة امشي كده وبعدين حط ست ساعات نوم ثمان ساعات نوم وقت النوم اكتب نوم اشطب عليه نوم نوم اكل وشرب حمام نوم اعمل لنفسك جدول برنامج ال 24 ساعه هتعمل فيهم ايه واللي تعملهم اللي صح واللي تعملوش يعمل اللي عليه غلط تعالى اخر النهار وشوف حققت كام من جدولك نسبة 50% ماشي تاني يوم 60% ممتاز تالت يوم 40% ما يجراش حاجة رابع يوم 70% رائع خامس يوم 80 ممتاز جدا بعد كده 20% ما يجراش حاجة مش مشكلة وهكذا بس عيش حياة صح يبقى في برنامج لحياتك بينفذ ما تسيبش نفسك كده سبهلله سبهلله يعني سيء الهبل على الشيطنه اعمل لنفسك جدول وبرنامج امشي عليه وظبط حدودك مع الله واستغل وقتك انا عايزك تركز وتقول لي في مره رفعت ايدك كده لربنا كام ساعه في اليوم قول لي سجدات مجموع سجداتك اطول سجده في حياتك كانت كام ساعه قول لي كان اطول مره مسكت فيها مصحف كام ساعه كام ساعه احسب لي من وقتك في اليوم ما هو حجم اهتماماتك بربنا على خريطة حياتك الوقت ضبط الوقت قومة لضبط الوقت واحد التخلص من الأوقات الضيعة موضوع التليفون موضوع النت موضوع الغفلة والسهو بيقول لي أنا ببقى قاعد كده وقعد افكر في الساعتين الجايين هعمل ايه واسرح بن بالربع ساعه وانا بفكر هعمل ايه وما بعملش حاجه الربع ساعه ده محسوب من عمرك الربع ساعه ده عارف هديك معلومه تقدر تقول الحمد لله ألف مرة في ربع ساعة استغفر الله ألف مرة في ربع ساعة الصلاة على النبي ألف مرة ألف مرة مش مئة مرة ألف مرة وجرب على العداد بقت العدادات الصيني سهلة ها جرب كده تلاقي صلي على النبي كده ألف مرة ياخد أقل من تلت ساعة جرب جرب جرب كده ألف مرة مش بقول لك مئة مرة ألف مرة الأوقات دي خسارة ألف مرة استغفر الله أو ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي ألف مرة سبحان الله وبحمده بألف نخلة في الجنة ألف مرة لا إله إلا الله بألف نخلة في الجنة تضييع الوقت ده خسارة كبيرة يبقى أول أول حاجة التخلص من تضييع الوقت التخلص من تضييع الوقت اثنين تنظيم الوقت وضع برنامج عملي للوقت بتحديد عمل لكل نصف ساعة خلال ال 24 ساعة نمرة ثلاثة الاستغلال الأمثل للوقت بعمل أفضل الأشياء في أفضل الأوقات يعني الوقت اللي بعد الفجر وأنا قاعد في المسجد خلي الوقت ده للتركيز في الدعاء للتركيز في تعلم شيء مفيد تفسير آية تعلم مسألة من مسائل القلوب وخلي الوقت اللي في المواصلات للذكر ولتلاوة القرآن وانا راكب الميكروباص او راكب الاتوبيس او آه، في المواصلات وانا رايح شغلي وانا راجع من شغلي وانا قاعد في وسط الناس خليه ده للذكر ولتلاوة القرآن الاستعم- الاستخدام الأمثل للأوقات تحجيم وقت الأكل والنوم اقتطاع جزء منه لله سبحانه وتعالى بصدق الوقت نعمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أنا مش هقول لك قصة بعض السلف اللي كان بيقول الفرق بين أكل الفتيت ومضغ الطعام قراءة خمسين آية لا لا لا، الكلام ده مش ليك الناس دعوة بالناس دول اللي جاي واحد بيقول له قف أكلمك قال أمسك الشمس إذا وقف الوقت عشان أعرف أكلمك مش أكلمك في عنديش وقت أكلمك سيبك من الناس دول لا لا لا, لا إحنا عندنا حاجات أهم الن- النوم بتاعك أهم التليفون بتاعك أهم ال... قلت لكم أن أفشل الناس الذي يكون عنده مصالحه الشخصية أهم من أصول الدين الشرعية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم